العقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بحبايبي الحلوين مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة النهاردة قصة عجيبة جدا لكن القصة مش النبي بيحكي لنا بقى عن بني إسرائيل هي القصة حصلت مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يا حبايبي النبي عليه السلام جالس في بيته وانتوا عارفين ان النبي عليه السلام كان بيته كان يعني في غايه البساطه اللي في الدنيا يا دوب شمله يعني محطوطه ويعني وصحفه ويعني حصيره وحاجه يعني في غايه البساطه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم لكنه كان اسعد بيت في الدنيا بل كان البيت اللي بيصدر السعاده للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم فالمهم في يوم من الايام النبي قاعد في البيت جعان مفيش في بيوته تسعه ولا لقمه تخيلوا ما قالش بقى النبي عليه السلام ليه يا ربي ولا النبي عليه السلام سيد ولد آدم خير من حمد الله وخير من شكر الله وخير من أحب الله صلى الله عليه وسلم عمره ما يتضجر أبدا وعمره ما يعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى قاعد في بيته سأل زوجاته التسعة في أي أكل ما فيش أي أكل ما زعلش وما قالش ازاي بيوت التسعة ما فيهمش ولا لقمة مع ان النهاردة ممكن يبقى عندنا أكلنا وشربنا والتلاجة مليانة والخزين موجود وبندعي الفقر أو على الأقل حاسين إن البيت فاضي ما فيهوش أي حاجة ليه؟ وقليل من عبادي الشكور فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قاعد في بيته حبايبي جعان جدا طب يعمل إيه؟ قال أخرج من البيت تمام؟ أتمشى شوية لعل وعسى أقابل أحد أصحابي آه ممكن نلتقي يكون معاه تمر ولا أي حاجة ما فيش مشكلة والنبي عليه السلام كان يشبعه أقل القليل ما كانش يعني يأكل كتير صلى الله عليه وسلم المهم النبي خرج فلقى أبا بكر وعمر ودول كانوا أكتر اتنين ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ودول أحد العشر المبشرين بالجنة بل هم أوائل العشر المبشرين بالجنة فأول ما لقاهم هما الاتنين بره فقال لهم ما أخرجكما إيه اللي خلاكم تخرجوا في الوقت ده في وقت الظهر في عز الحر قالوا له يا رسول الله أخرجنا الجوع احنا من كتر الجوع وما فيش ولا لقمة في البيت فخرجنا قلنا يعني كده نخرج لعله عسى ربنا يفرجها فالنبي عليه السلام راح ضحك قال لهم وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع يعني أنتوا خرجتم عشان جعانين وأنا رسول الله وخارج برضه عشان الجوع وبعدين بص لهم كده قال لهم تعالوا ورايا فمش ورا النبي عليه السلام مش النبي عليه السلام شوية وراح داخل كده في شارع في مكان هناك كده قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وراح مخبط على باب واحد من الصحابة اسمه أبو الهيثم ابن التيهان اسمه إيه؟ أبو الهيثم ابن التيهان فخبط على الباب فطلعت زوجته لابسه بقى حجابها وكده و... فاول ما شافت النبي قالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وباصحاب رسول الله يا اهلا وسهلا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واول ما دخل هناك طبعا في عندهم كده حاجه كده زي ايه زي فناء كده حوش كبير بيبقى تحت النخيل كده وقريب من البئر فدخلوا قعدوا كده فرشت لهم بساط كده فجلسوا عليه فقال لها اين زوجك فين ابو الهيثم بن التيهان قالت ذهب يستقي لنا الماء راح يجيب لنا شويه ميه وراجع تاني هي إيه طبعا ما كانش في هناك بقى لا حنفيات ولا كولدير ولا الكلام ده كله انما كانوا بيروحوا يجيبوا الميه من الابار فالمهم فراح عشان يجيب الميه ورجع المهم رجع ابو الهيثم ابن التيهان اول ما رجع لقى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هو وابو بكر وعمر طبعا كان في غايه الفرحه والسعاده ما اقدرش اوصف لكم مدى الفرحة والسعادة اللي كانت مالية قلبه فقال والله مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحد أكرم أضيافا مني ما فيش حد في الدنيا على وجه الكرة الأرضيه عنده ضيوف أكرم من الضيوف اللي عندي ده أنا عندي مين بقى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فجلس أبو الهيثم بن التيهان وبدأ يروح يجيب للنبي عليه السلام ولأبي بكر وعمر راح جاب لهم التمر والرطب والمية الساقعة وراح حاططها قدامه قال له كل يا رسول الله فبدأ النبي عليه السلام يأكل من الرطب ومن التمر ويشرب من الماء ثم ذهب أبو الهيثم بن التيهان وجاب إيه جاب شاة عشان يذبحها ويشوي لحم ويشوي لحم إيه ويشوي لحم للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام قال يا أبا الهيثم إياك والحلوب الله أكبر شوف قد إيه أخلاق النبي عليه السلام وقد إيه مراعاة ان مش انا عشان نازل ضيف عند حد لا يطلع لي بقى اللي عنده كله ويحط عندي قدامي اغلى حاجه عنده ونكلفه ونتعبه ونرهقه لا ابدا النبي عليه السلام بيقول له اياك والحلوب يعني ما تذبحش شاه بتحلبوا منها لبن وبتشربوها بتشربوا اللبن بتاعها لان ده هيفيدكوا كل يوم كل يوم هتشرب اولادك وزوجتك من لبن الشاه انما هات شاه ما تكونش ايه ما تكونش بتحلب قال اياك والحلوب وده من ذوقيات النبي عليه السلام اللي بيعلمها للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم وبرضه من الذوقيات اللي احنا شفناها برضه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى ابو بكر وعمر جعانين هم اللي هم الاثنين ما كان ممكن يقول ايه طب هم جعانين وانا جعان كل واحد بقى يروح يشوف يعني يشوف رزقه لكن لا طب هو كان ممكن يروح لابو الهيثم بن التيهان ويخش ياكل من الرطب والتمر وكل حاجه لوحده لا ما ينساش اصحابه صلى الله عليه وسلم بل كان لما تيجي لما يجي طعام للنبي عليه السلام على سبيل الهدية كان يطعم أصحابه ويأكل معهم وكان إذا جاءه طعام على سبيل الصدقة كان النبي لا يأكل هو وآل بيته لا يأكلون من الصدقة كان يطعم أصحابه ويمتنع ما يأكلش هو صلى الله عليه وسلم المهم فقال له إياك والحلوب فراح أبو الهيثم بن التيهان وراح ذابح شاه وراح وا- سالخها ومظبطها وادى نصها لزوجتي قال لها اطبخي نص الشاه والنص الثاني قال لها أنا هشويه على الفحم على الخشب يعني خد النص الشاه وما شاء الله تقول دقايق كان شاوي ال- ال- النص الشاه وراح مقدم اللحم قدام النبي عليه السلام ومعاه الأرز وجنبيه بقى التمر والرطب والمية حاجة بقى بسيطة وجميلة ويعني خدتش منه وقت لكن حاجة كلها أكل صحية كده فالنبي عليه السلام قبل ما يمد إيده يا حبايبي على الأكل مباشرة أول ما شاف اللحم المشوي يتحط قدامه قال له أعطني رغيفا اداله رغيف لسه طالع من الفرن بقى لسه زوجة أبو الهيثم لسه عاملاه في الفرن خد الرغيف وراح مطبقه وحاطط جواه حتة لحمة مشوية كبيرة وقال يا أبا الهيثم ابعث الجارية التي عندك إلى فاطمة ابنتي لتأكل من ذلك الطعام فإنها لم تأكل طعاما طيبا منذ ثلاثة أيام يا الله فاطمة يا حبيبي بنت سيدنا, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وسيد الخلق أجمعين بقالها ثلاث أيام ما أكلتش لقمة حلوة فاطمة بنت النبي سي سيدة نساء العالمين أم الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة زوجة علي بن أبي طالب يا خبر أبيض فاطمة ما فيش ما كلتش لقمه كويسه من ثلاث ايام اي نعم والنبي عليه السلام لا يمكن ينساها ابدا صلى الله عليه واله وسلم فراح بعت لها رغيف فيه ايه لحمه مشويه وبعدين ابتدى ياكل بدا ياكل هو و- وابو بكر وعمر وابو الهيثم بن التيهان قعدوا ياكلوا مع بعض وبعد ما انتهوا من الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم عايز اعلمهم بقى الدرس ما هو مش مجرد بس احنا بناكل وبس لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى قال والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن ذلك النعيم خرجتم من بيوتكم جوعا لا تملكون شيئا فأصبتم مثل هذا الخير يعني ربنا أكرمكم بهذا الطعام فأكلتم فاحمدوا الله عز وجل واشكروا الله عز وجل فشكروا الله عز وجل وحمدوا الله ثم شكروا أبا الهيثم ابن التيهان لأن النبي علمنا وعلم الدنيا كلها وقال من لم يشكر الناس لم يشكر الله يا سلام تيجي تعمل معروف مع حد وبعدين آه، آه، مثلا الناس تقول له طب اشكره يقول له اشكره ليه ده الخير كله من عند ربنا أي نعم صح هو كلام حق يراد به باطل هو الخير كله من عند ربنا لكن ربنا سخر لك الراجل الطيب ده اشكره قول له جزاك الله خيرا ربنا يبارك في عمرك والله لا أجد ما أكافئك به والله تركت مكافأتك على الله يا ربنا يعوضك كل خير ربنا يأجرك عني ويجازيك الكلام الحلو اللي يشجعه بعد كده انه يعمل خير انما يعمل معاك خير وبعدين تيجي يقول لك الناس تقول لك اشكره تقول له اشكره على ايه طب ما هو ده مش ممكن يعمل خير بعد كده بالمنظر ده الشاهد ان النبي عليه السلام شكر ابا الهيثم بن التيهان ثم قال له هل عندك من خادم طب ليه ساله لان النبي عمره ما يترك حد يعمل معاه معروف الا ولازم يرد اضعاف مضاعفه وده من ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل عندك من خادم قال له لا يا رسول الله قال اذا جاءنا سبي فاتنا نعطيك خادم السبي اللي بياتي من الحرب من الغزوات بعد فتره جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اثنين من السبي اتنين ايه خدم يعني اثنين من السبي ينفعوا يكونوا خدم فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لابي الهيثم بن التيهان قال له تعالى اختار واحد منهم قال له انت اللي اختار لي يا رسول الله قال اذا اختار لك هذا فاني رايته صالحا ويصلي قال له طيب قال له ولكني اوصيك به خيرا انا هديك الغلام ده يبقى خادم عندك لكن اوصيك به خيرا قال له حاضر يا رسول الله ومشي خد الغلام وراح البيت فلما راح البيت دخل على زوجته قالت له ماذا صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها اعطاني غلاما من السبي وقال هذا يكون خادما عندك ولكني اوصيك به خيرا قالت له طيب ما دام النبي وصاك به خيرا ناوي تعمل ايه قال لها والله يعني واوصاني به خيرا طب ناكله كويس نشربه كويس نلبسه كويس آه، نعتني بيه طب نقعده في البيت ما يشتغلش طب نعامله كانه كانه ابننا قالت له لا لازم نعمل حاجه احسن من كل ده فقالت قال لها طب نعمل ايه اقول لك طالما النبي وصانا بيه اقول لك نعتقه لوجه الله فيصبح حرا ويبقى كده نفذنا وصيه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قالت له والله نعم ما اصبت يا سلام ده هو ده الراي والفعل تركه ابو الهيثم بن التيان وقال انت حر لوجه الله اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودي كانت قصه جميله جدا في الايثار وفي حسن المعامله وفي ان الانسان ما ينساش حبايبه اللي حواليه وانه يشكر ربنا على نعمه وان الانسان لو ذكر ما به من ضر من غير ما يعترض على قضاء الله ما فيهاش اي حاجه كان زي قول النبي عليه الصلاه والسلام اني جائع تمام ما هياش ما هياش ما هياش شكوى ولا حاجه وانما هي اخبار عن الحال فاسال الله عز وجل ان يجعلنا من الشاكرين الحامدين الذين يعرفون قدر نعمه الله ويشكرون الله عليها نلتقي بكره مع قصه جديده حبايبي ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول